السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله إنني أريد ونحن في قضية الزكاة قضية المال فتنة الناس في هذا الزمان اللهم اكفنا شر المال ونحن في قضية المال أريد أريد أن أطمئن على قلبك إن لحظة واحدة لحظة واحدة يتزلزل فيها ايمان قلبك بان الرزاق هو الله تسقط سماء ايمانك على ارضه فلا تقوم لقلبك قائمة كيف حال قلبك مع الله انا نصحتك في اخر اللقاء الماضي بستة امور أولها أنك ينبغي أن ترضى بالله ربا يعني مقسما للأرزاق الله وهذا هو توحيد الربوبية أن تؤمن أن تعتقد أن توحد الله توحيد ها توحيد أن توحد الله أنه هو الذي ينزل المطر وينبت الزرع أن الله هو الذي يحيي ويميت أن الله الذي يمرض ويشفي أن الله الذي يعطي ويمنع يرفع ويضع يعز ويذل ده اسمه توحيد الربوبية الرب الله الرب الله الرب سبحانه وتعالى هو الذي قدر الربوبية الربوبية هو الذي قدر حجم أنفك لون عينيك حجم أذنيك طول أصابعك طولك عرضك هو الذي قدر لك الزوجة الاولاد البيت الفلوس العقل كل هذه اقدار وارزاق قدرها الملك الخلاق جل جلاله ده توحيد الربوبيه فاول سبيل في سبيل الرضا عن الله سبحانه وتعالى الرضا بالله ربا اثنين اللطف عشان تعيش راضي راضي ولو ما معكش راضي ولو ما عندكش راضي ولو ما تملكش راضي ولو مش لاقي راضي ازاي الرضا ان ده من ربنا مش من حد لم يفقرك احد لا فقرك ما جاش من انك انت عقلك شوية ما ما خدتش بقى مؤهل عالي ولا دكتوراه ولا غيره لا مش ده السبب ده رزقك مش مش سببه انك ما اتجوزتيش ان انت مش جميلة او ان انت آه، مش آه، مش متعلمة او ان انت او او او الى اخره لا ده رزق ده رزق مش السبب انه مات ان هو خرج او عمل او سوى لا ده رزق القضية في الاول والاخر ارزاق فالرضا بالله ربا يعني مقسما للارزاق اتنين اللطف الله غني سبحانه يمين الله ملآ سحاء الليل والنهار أتدرون ما أنفق منذ خلق لم يغز ذلك ما في يمين أنت تعتقد يقينا أن الله غني صح وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم خزائن كل شيء بيد الله الفلوس والصحة والأموال والأرزاق والجمال وال... والسلطة وكل شيء بيد الله خزائنه وينزله بقدر معلوم سبحانه وتعالى يبقى نشهد أن الله غني بيده خزائن اثنين نشهد أن الله كريم كريم جل جلاله غني كريم إذا لما ما يدكش يبقى ما ادكش ليه مش ما عندوش عنده ملأ لا يغيضها نفقة مش بخيل حاشاه كريم يحب ان يعطي يبقى ما ادكش رحمة بك ما ادكش لطفا بك شايبان الراعي يا سفيان عد منع الله عطاء فانه لم يمنعك بخلا وانما منعك لطفا عد منع الله عطاء يبقى لما يمنعك مش بخل ده لطف لطف بك وما ادكش لو اداك كان اللي انت هتاخده ده يؤذيك يبقى ما اداكش اولاد مش عشان ما عندوش ده عنده ما اداكش اولاد مش عشان ما يقدرش ده قادر ما اداكش اولاد مش عشان هو ما بيحبش يعطي لا ده بيحب امال ما اداكش ليه لانه بيحبك عشان ما تضيعش ما اداكش فلوس ليه عشان بيحبك عشان ما تضيعش ما اداكيش زوج ليه عشان بيحبك عشان ما تضيعيش وهكذا على هذا فقس يبقى نمر واحد رضا بالله ربا اتنين رؤية اللطف واعتباره عطاء او نوع من عطاء ثلاثة الحكمة نحن نشهد ان الله حكيم قال سبحانه فعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون انت تؤمن ان هو سبحانه وتعالى يعلم وانت لا تعلم يعلم مآل الأمور مآل الأمور يعلم المستقبل اللي انت ما تعرفوش يعلم العواقب اللي انت ما تعرفهاش اصل انت مش شايف غير اللقطة اللي انت فيها مش شايف بعد كده هيحصل ايه المترتب عليها ايه فاذا امنت ان الله حكيم يعطي لحكمة ويمنع لحكمة يرفع لحكمة ويضع لحكمة فإذا رأيت نيل الممالك أو سمعت بنزول المهالك فقل ذلك تقدير العزيز العليم الحكيم جل جلاله حكيم كل شيء عنده لحكمة علي حكيم جل جلاله فلذلك ينبغي عليك أن تؤمن بحكمة الله أربعة لكي ترضى احنا قلنا لكي ترضى ست حاجات واحد أن تؤمن بالله ربا اثنين نمرة واحد أن ترضى بالله ربا اثنين أن ترى اللطف في المنع ثلاثة أن ترى الحكمة أن وراء ذلك حكمة أربعة النظر إلى من هو أدنى منك في الدنيا ليه احنا دايما بنوع من أنواع الحقد ببساطة دايما نبص للي معاه للي أعلى مننا للي أكتر مننا ليه ما شفتش اللي ما معهش اللي ما عندوش دخل يعود مريضا فقال فسمعه يئن عمال يقول آه آه يقول آه فقال له اذكر المطروحين على الطرقات الذين لا معين لهم ولا مأوى انت راقد على سرير وحواليك حبايب ده بيناولك مية وده بيمسح لك بفوطة وده قاعد يطبطب عليك وقاعد يقول لك عايز ايه وناس بتزورك في ناس مرمية في الشوارع مش لاقيه انت ليه شايف بس ان انت عيان وفي ناس بتتنطط في الشوارع ما شفتش اذا كنت انت مريض باللي عنده مرض اعجز من مرضك يقول له في اكتر من اللي انا فيه اه ايا كان في مرض اكبر من اللي انت فيه عند ناس كتير جدا بس انت مش واخد بالك انت ما شفتش انت ما تعرفش فالنظر إلى من هو أدنى منك في الدنيا أيها الإخوة أحذركم معايا ولا مشغول بإيه من أكبر معاصي القلوب ها من أكبر معاصي القلوب ازدراء النعم واحتقار العطاء انك انت تزدري نعمة ربنا اداها لك مش قلت لكم في حلقة فضفضة الجمعة اللي فاتت اذا اتتك حبة فاعلم اني انا ذكرتك بها ده خفي اللطف لما تجيلك من ربنا اي هدية وان قلت تسعد بها لأنها من ربنا لأنها منه من العظيم من الجليل من الكبير من المتعال اللي جات له بنت زعلان انها بنت زعلان ليه دي من ربنا اللي شغال شغلانة ورزق مال بسيط او خد مكافأة بسيطة او دول دول من ربنا لو رأينا انها من الله تكتر تكتر شوف هي من مين وانظر إلى من هو أدنى منك في الدنيا خمسة أن لم تكن المصيبة في دينك المصيبة إذا كانت في الفلوس عربيتين خبطوا في بعض يقول له مش هي في الصفيح مش في الصاج مش مشكلة أنت سليم خلاص ده كلام الدنيا كلام الآخرة بقى إن المصيبة دي النقص نقص فلوس نقص صحة نقص اي حاجة المهم ما يبقاش نقص في دينك قال سبحانه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين لنبلونكم بشيء من الخوف شيء من الخوف مش الخوف الحقيقي شيء من الخوف شيء من الجوع نقص من الأموال نقص من الثمرات ورغم هذا البلاء الدنيوي بشر الصابرين اسم حديث سيدك النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم ثلاثة أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم إذا أقرع أبرص عنده مرض البرص أعمى دول مش مبتلين أقرع أبرص أعمى مبتلين أمال إيه أراد الله أن يبتليهم قال لك لا ده بلاء الدنيا ده مش بلاء البلاء الحقيقي البلاء في الدين ابتلاهم في الرضا والقصة دي لازم نقف معاها وقفة لازم لازم لازم يعني كان في من كان قبلكم ثلاثة أقرع وأبرص وأعمى أراد الله أن يبتليهم زي ما قلت دايما ان سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انت ما تصليش على سيدنا النبي ليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حريص على وقتك عارف قيمة الوقت المسلم عارف قيمة الوقت ما بيضيعش وقت فعشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاب حبكة القصة في ثلاث كلمات كان في من كان قبلكم دول كانوا امتى ما نعرفش ثلاثة اسمهم ايه ما نعرفش اقرع وابرص واعمى عايشين فين ما نعرفش اراد الله ان يبتليهم دي حبكة القصة اتعلم انك تتخلص من الفضول شوف الفلوس بتعمل ايه وانا ليا خطبه قديمه بعنوان الفلوس تغير النفوس نعوذ بالله عز وجل من تغيير النفوس آه كان في من كان قبلكم ثلاثة أقرع وأبرص وأعمى أراد الله أن يبتليهم فأرسل للأول ملكا فقال له ما تشتهي قال جلد حسن ولون حسن قد قذرني الناس آه يا إخوة يا ريتنا نفهم قدر الله يا ريت نفهم أقدار ربنا والرسالة اللي جاية لك من ربنا اهو ده ابرص مريض بمرض اسمه مرض البرص المرض ده ما زال الى الان ليس له علاج لم يكتشف الاطباء له علاجا الراجل ده جاله ملك قال له نفسك في ايه بتتمنى ايه فشوف الراجل معاناة حياته ايه ودي حالة كتير من المسلمين النهاردة قال له ايه جلد حسن ولون حسن قد قذرني الناس قال له الناس قرفانين مني بيطفشوا مني بيبعدوا عني بيبصوا لي نظرة شفقة فأنا عايز جلد حسن ولون حسن بمعنى لولا الناس كان رضي كان رضي بالبرص ولذلك ابتلي في الرضا مالكش دعوة بالناس ما تنشغلش بالناس انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله انت مشغول بالناس ليه شاغل الناس شاغل نفسك بالناس ليه وكم من انسان مشغول بالناس بيقولوا عني ايه بيفكروا فيا ازاي صورتي عندهم ايه ولعله لم يخطر للناس على بال كل واحد في همه كل واحد في دنيته كل واحد في حاله كل واحد في بلوته محدش فكر فيك وانت مشغول بالناس طول الوقت وانت مشغولة بالناس طول الوقت بيقولوا بيقولوا بيقولوا ان حدش يقول حاجة وبعدين هي كلمة واحدة عشان نخرج بيها من موضوع الناس ان تعلم اكتب اكتب حد يكتب ورايا الجملة دي ان تعلم ان هؤلاء الناس الناس الخلق جميعا مربوبون مقهورون مربوطون بأقدارهم نواصيهم وقلوبهم في يد الله الناس دول اللي انت بتفكر فيهم خايف منهم عامل حسابهم بتبتغي رضاهم عايز تحسن صورتك قدامهم عينيهم في ايد ربنا وقلوبهم في ايد ربنا ودماغهم في ايد ربنا ولسنتهم في ايد ربنا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء مشغول بالناس ليه شفت الراجل الغلبان الابرص المسكين كانت مشكلته ايه مشكلته ايه قد قذرني الناس قد قذرني الناس هي دي مشكلته ولولا الناس كان رضي فابتلي في الرضا الملك جاءه ما تشتهي قال جلد حسن ولون حسن قد قذرني الناس فمسحه فبرأ وقال أي المال أحب إليك قال البقر فأعطي, فأعطي بقرة عشراء ومسحها الملك وقال ليبارك الله لك فيها فكثر ماله ونما حتى صار عنده واد من بقر واد من بقر وأتى الملك الثاني الأقرع قال ما تشتهي قال أشتهي شعرا حسنا قد قذرني الناس برضو مصيبة الناس قد قذرني الناس فمسح برأسه فنبت شعره كأحسن ما يكون الشعر قال أي المال أحب إليك قال الإبل فأعطي ناقة عشراء وقيل ليبارك الله لك فيها فصار له واد من إبل ثم أتى الأعمى فقال ما تشتهي قال أشتهي أن يرد الله علي بصري حتى أرى السماء شفت بقى الهدف انت عايز فلوس ليه وانت عايزة تتجوزي ليه وانت عايز اولاد ليه كل دول عايزين عشان الناس هي عايز تتجوز عشان الناس بتقول دلوقتي كبرت عنست عايز عيال عشان بيقول هو قال لي كده واحد قال لي تعرف لو العيال بيتباعوا كنت اشتريت لي عيل الناس بيبصوا لي بصه إن يا عم انت افضل من الناس انت ما عندكش مش ده الموضوع انت ايه عند ربنا الفقير اللي مش لاقي ياكل الشاب اللي مش لاقي شغل المديون اللي مش عارف يسد ارضى بالله ربا وهو يقدر لك ما يرضيك سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى الأعمى قال إيه أن يرد الله علي بصري حتى أرى السماء فمسح بصره فرد الله عليه بصره ثم قال أي المال أحب إليك قال الغنم فأعطي شاة عشراء وقيل يبارك الله لك فيها فصار عنده واد من غنم ثم أتاهم الملك فأتى الأبرص في صورة رجل أبرص فقير ودايما تلاقي قليل الأصل ما يحبش اللي يفكره بأصله فلما واحد أبرص ودلوقتي بيتمنظر لما يشوف أبرص يخاف لأنه بيفكره بأصله فأول ما شافه طبعا اتاخد ماذا تريد فقال الأبرص الفقير قال له مسكين وعابر سبيل ناءت بي السبل وانقطعت بي الحبال فلا بلاغ إلا بالله ثم بك فأعطني بقرة أتبلغ بها في مسألة أجمل من كده اتعلم يا ابني قال له بالراحة كده قال له مسكين وعابر سبيل ناءت بي السبل ابتعدت بي الطرق وتقطعت بي الحبال خلاص مش لاقي حد معرفش حد ماليش حد فلا بلاغ مش هوصل الا بالله ثم بك ده الادب مع الله ما تقولش خلاص انا توكلت على الله وعليك غلط قلت توكلت على الله ثم عليك هسيب الموضوع ده على الله ثم عليك ده ربنا اكرمني بيه ثم بيك ربنا نفعني بيه بكرمه سبحانه وتعالى ثم بيك لازم ثم دي مهمة جدا لانها تفيد الترتيب مع التراخي ربنا الاول والله وحده الشاهد قال له فلا بلاغ لذلك الامام البخاري بوب على هذا الحديث في صحيح البخاري باب قول الرجل بالله ثم بك فقال له فلا بلاغ الا بالله ثم بك اعطني بقرة الراجل عنده واد من بقر يعني 3 4 5000 بقرة بيقول له اديني واحدة بقرة اتبلغ بها توصلني فقال الابرص فقال الحقوق كثيرة هي نفس الكلمة اللي بتتقال النهاردة تيجي تقول له المسجد اللي جنبيك محتاج موكيت عشان ريحة الموكيت بقت وحشة يقول لك والله انا عندي ارتباطات كتير انا بدفع برضه وبصرف كتير بس الحقوق كثيرة يجي له ابن عمه يقول له انا عليا ديون ومحتاج 3 4 5000 جنيه عشان اسد ديوني والله انا انا عندي ارتباطات كثيرة جدا الحقوق كثيرة يجي له واحد بيتجوز ولا بنته قريبته بتتجوز ادينا قرشين مساعدة في الحقوق كثيرة نفس كلمة الابرص واللي جاي للابرص ملك فالملك عارف القصة جاي له في صورة ابرص فقير فنظر إليه الملك وقال كأني أعرفك ألم تكن أبرص فقيرا مثلي فأغناك الله فقال الأبرص كذبت إنما ورثته كابرا عن كابر يا كذاب انت ورثته كابرا عن كابر ده احنا عارفين اصلك اه هو ده الكذب وعدم الرضا والمنظرة وحب الدنيا ومراعاة الناس تعمل اكتر من كده تعمل اكتر من كده قال له كذبت انما ورثته كابرا عن كابر قال قال ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت فارتد ابرص فقيرا في اللحظة ماتت البقر كلهم ورجع له البرص تاني هو ده البلاء الحقيقي الابتلاء في الدين الابتلاء في الرضا اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من اهله واتى الاقرع الملك فجاءه في صورة اقرع فقير فقال له مسكين وعابر سبيل قد ناءت بي السبل وتقطعت بي الحبال فلا بلغ إلا بالله ثم بك أعطني ناقة أتبلغ بها فقال له الحقوق كثيرة نفس الكلمة مش بقول لك كده هم كلهم كده ولمات الأصل فقال له الحقوق كثيرة قال ألم تكن أقرع فقيرا مثلي فأغناك الله قال كذبت إنما ورثته كابرا عن كابر فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت فارتد أقرع فقيرا وأتى الثالث فقال فقير الأعمى أتاه في صورة أعمى فقير قال فقير وعابر سبيل مسكين وعابر سبيل قد نأت بي السبل وتقطعت بي الحبال فلا بلغ إلا بالله ثم بك أعطني شاة أتبلغ بها قال والله لا أرزأك شيئا أخذته ادخل إلى الوادي فخذ ما شئت شفت الفرق شفت الفرق قال له والله لقد كنت أعمى فقيرا مثلك فأغناني الله من فضله فاليوم والله لا أرزأك شيئا أخذته ادخل إلى الوادي فخذ ما شئت اسمع الجملة دي تاني لما الواحد يتذكر عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا سبحان الله العظيم انك تفتكر دايما انت امتى يا جماعة في مسألة التعدد اللي هاصت اليومين دول كده دايما اقول ان الزوجة الاولى لها حق اكبر من جميع الزوجات اللي يجوا بعد كده حقها حقها شرعا والدليل على ذلك من سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انه كان يكثر من ذكر خديجة فكانت تأتيه صديقات خديجة يفرش لهن رداءه ويكرمهن بما عنده ويقول إنها كانت تأتينا أيام خديجة وإن حسن العهد من الإيمان حسن العهد دي اللي شالتك وصبرت عليك واحتملت معاك وعاشت معاك لما ربنا وسع عليك وفتح عليك وكرمك تتنسي لا دي لها حق أكتر من الكل شرعا حق فوق العدل اسمه حسن العهد حسن العهد اللي هو قاله الراجل ده الأعمى للملك لما جاله قال له والله لقد كنت فقيرا أعمى مثلك فأغناني الله من فضله فوالله اليوم لا ارزقك شيئا اخذته يعني ما احرمكش من حاجه خدتها ادخل الى الوادي فخذ ما شئت قال له لو خدت الغنم دي كلها والله ما هاخد منك واحده شيل لان اللي اداني ده ربنا وانا كنت زيك كده فكرتني والله بايامي كان راضي فقال له انا ملك ارسلني الله اليك وقد رضي عنك برضاك وسخط على صاحبيك بكذبهما رضي عنك بصدقك وسخط على صاحبيك بكذبهما هي دي هي دي القضية اللي عايزين نعالجها النهاردة في نفس كل واحد مننا الرضا والصدق وعدم النظر إلى الناس وعدم التعامل مع الناس على أنهم أرباب التعامل مع الناس على أنهم مربوبون مقهورون مربوطون بأقدارهم نواصيهم وقلوبهم في يد الملك جل جلاله وأن نظرة الإسلام إلى المال دي اللي هتأتينا اللقاء القادم بإذن الله تعالى في عشر عناصر نظرة الإسلام إلى المال أولا أن المال لا يرفع أحدا ولا يعز أحدا وليست قيمة الناس عند الله بالمال فالمال زينة وليس قيمة ليس قيمة قال سبحانه المال والبنون زينة زينة الحياة الدنيا مش قيمة عشان كده ربنا قال وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى وقال سبحانه أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون وقال الله سبحانه وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا الأمر مش كده مش بالفلوس مش زي ما الناس بتقول اللي في جيبه جنيه يسوى جنيه واللي في جيبه 10 يسوى 10 الكلام ده كذب وغلط الناس تسوى وما تسواش بالقيم والمثل والمبادئ والاصول تسوى وتسواش مش بالفلوس فلوس ايه ما قيمة الفلوس ابدا الفلوس لا ت... لا ترفع وضيعا وقلة الفلوس لا تضع عظيما سبحان الله العظيم والنبي صلى الله عليه وسلم عالج الفقر كان يمر الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيوت آل محمد النار الناس النهاردة اللي بتعيط يقول ده احنا بينفوت علينا الشهر ما ندقش اللحمة النبي كان بيفوت عليه ثلاث شهور ما ياكلش الا تمر ومية صلى الله عليه وسلم الموضوع مش الموضوع مش موضوع فقر اللي هو عدم وجود المال وإنما فقر القلوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أتدري ما الفقر وما الغنى الفقر فقر القلب والغنى غنى القلب إن الغنى غنى النفس ده كلام سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نعم الغنى غنى النفس الانسان اللي اللي نفسه غنية غني بالله الفلوس ما تغيروش معاه زي ما معهوش يملك زي ما لا يملك كل زي ما كلش لابس زي مش لابس عنده زي ما عندوش ما تفرقش اصل هو مع ربنا سبحانه وتعالى اما اللي غني بالفلوس يوم ما تسحب منه الفلوس يذل اللي غني بالمنصب لما يعزل من المنصب يزل اما الغني بالله ما يزلش ابدا وانما هو دايما غني بالله عشان كده سماه ابن القيم الغنى العالي آه دخلت علينا قصة الأقرع والأبرص والأعمى وخلص الوقت وعايزين نختم ولكن آه، كان معانا موضوعين النهاردة ما قلناهمش الفقر الأبيض والفقر الأسود مش كل فقير فقره يقربه من الله والجنة ومش كل غني غناه يقربه من الله والجنة عشان كده عايزين نتكلم عن الفقر الأبيض والفقر الأسود وأيهما أفضل الفقير الصابر ولا الغني الشاكر أؤجلها إلى اللقاء القادم أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته